مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث عايز أكلمكم كلمتين بساط في موضوع أسبوع الألم في أسبوع الآلام ظهرت قوة المسيح ومحبته وظهر ضعف البشر وخيانته الاتنين كانوا ماشيين طول أسبوع الألم المسيح لم يكن أسبوع الآلام هو الأسبوع الوحيد لآلامه انما حياته كلها كانت الام من اجل البشر حياته كلها كانت الام وقيل عنه انه رجل اوجاع ومختبر الحزن المسيح كانت حياته كلها الام رجل اوجاع ومختبر الحزن من بدايه ميلاده وفكر هيرودس في قتله وتغرب هربا من هيرودس لان ساعته لم تكن قد اتت بعد وقضى ثلاثين سنه شبه مجهول محدش يعرف عن حياته حاجه وبدا خدمته بالتجربه على الجبل ولاقى آلام واضطهادات لا حصر لها من الكتبة والفريسيين والصدوقيين والكهنة ورؤساء الكهنة ورؤساء الشعب اتهامات كثيرة وإهانات كثيرة وتشكيك في رسالته والام لا حصر لها لذلك لما نقرا في تقدمه الدقيق اللي موجوده في الاصحاح الثاني من سفر اللاويين يقال انها كانت بتبقى مشويه بالنار غير حكايه الفصح وهو مشوي بالنار الفصح مشوي بالنار يرمز لالام الصليب لكن تقدمة الدقيق اللي ما فيهاش دم وملهاش دعوة بالفداء ترمز إلى حياة المسيح بالجسد وكلها آلام لذلك آلام المسيح عبارة عن تعزية لينا في آلامنا والكتاب بيقول إن كنا نتألم معه فلكي نتمجد أيضا معه والمسيح دعانا ان احنا نتألم من اجله حتى ان واحد زي بولس الرسول لما دعاه المسيح قال سأريه كم ينبغي ان يتألم من اجلي والآلام اكليل للانسان وبقدر ما نتألم من اجل الرب على هذا القدر تكون نعمة الله معانا لتخفيف الألم وتكون المكافأة على هذه الألام ومسكين الإنسان الذي يهرب من الألم لأنه بيهرب من الإكليل بتاع الألم وبيهرب من البركة التي تصحب الألم وبيهرب من الخبرة الروحية اللي ياخذها الانسان في الامه ولذلك قال القديس الانبا بول السائح من هرب من الضيقه فقد هرب من الله وقال القديس يعقوب الرسول احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه المهم ان السيد المسيح كان في الامه وحده لم يقف معه احد كما قيل جاز المعصره وحده حتى ولا احب تلاميذه اليه العجيب ان كتير من الناس ياخدوا الايه بتاعت فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين ياخدوا نصها بتاع فرح مع الفرحين ويما يجوا في بكاء مع الباكين يحاولوا يتهربوا بقدر الامكان يقولوا مش عايزين ننكد على نفسنا المسيح وقف الى جوار كل متالم ولما تالم هو وقف وحده بالنسبه للمتالمين قال تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم لكن لما هو دخل في الالم بقي وحده ولم يقف معه احد واذا بالسيد المسيح في اسبوع الالام يحتمل ظلم الاشرار ويحتمل ضعف او خيانه الاصدقاء بالنسبه للاشرار احتمل منهم الظلم وبالنسبه للابرار والاصدقاء والكويسين احتمل منهم الضعف والخوف والخيانه وكان يعرف كل هذا بل حياته كلها اتصفت بهذه الصفه قيل عنه الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله قيل عنه انه هو النور الذي اضاء في الظلمه والظلمه لم تدركه واحب الناس الظلمه اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريره ووقف المسيح لوحده في كل الفترات اللي مر بيها في كل آلامه كان يدافع عن تلاميذه ولكن لم يطلب من تلاميذه أن يدافعوا عنه وقف لوحده في بستان جثيماني لم يستطع التلاميذ أن يسهروا معه في آلامه ولو ساعة واحدة وقف لوحده ورجاهم أكثر من مرة رجاهم إنهم يسهروا معاه مش فايدة كانت أعينهم ثقيلة ولم يعاتبهم قال لهم الروح نشيط بس الجسد ضعيف ناموا الآن واستريحوا وقبل بستان جثيماني قال لهم ان تاتي ساعه وقد اتت الان تتفرقون فيها كل واحد الى خاصته وتتركونني وحدي للدرجه دي يا رب قال لهم مش بس كده كلكم تشكون في في هذه الليلة كلكم قال لهم الشيطان مزمع أن يغربلكم للدرجة دي ولما بطرس تكلم وقال له لو شك فيك الجميع أنا لا أشك قال له طب اسكت أنت ده أنت هتنكرني ثلاث مرات ده بل قال لبطرس عبارة صعبة صعبة صعبة قال له إيه؟ قال له هتنكرني ثلاث مرات ولكني طلبت من أجلك لئلا يفنى إيمانك للدرجة دي يا رب بطرس الراجل الكبير الضخم العظيم ده معرض ان يفنى ايمانه ومحتاج لصلاه مش لتقويه ايمانه ولا لتثبيت ايمانه ده لكي لا يفنى ايمانه انتوا عارفين كلمه يفنى يعني ايه الحاجات دي تخلينا نعرف ايه ضعف الطبيعه البشريه الطبيعه البشريه اللي حتى الرسل معرضين ان يفنى ايمان البعض منهم والشيطان يغربلهم ويشكوا في تلك الليله وفعلا لما قبضوا على المسيح التلاميذ هربوا واللي استخبى واللي قعد في العليه مش قادر يطلع يوري وشه ايه الحكايه ضرب الراعي فتشتتت الرعيه وتركوه وحده لم يقف معه عند الصليب من جميع رسله سوى واحد فقط هو يوحنا الحبيب وبقية ال 12 اللي خان خان واللي أنكر أنكر واللي هرب هرب واللي خاف خاف وتتركونني وحدي طب والسبعين رسول والناس اللي حصلت معاهم المعجزات والعمي اللي اتفتحوا والمكسحين اللي مشيوا والمعجزات العجيبة و... واللي هتفوا قالوا أوصلنا يا ابن داوود أوصلنا في الأعالي واللي قابلوه في أورشليم لم يبقى منهم أحد والمسيح ما زعلش اعتبرها نوع من الآلام ما هو في آلام من الأعداء الظلم وفيه آلام خيانة زي يهوذا وفيه آلام ضعف وخوف زي آلام الأصدقاء والأحباء بولس الرسول جرب الحكاية دي مرة برضو قال في احتجاجي الأول لم يقف معي أحد لا يحسب عليهم يا رب ما تحاسبهمش على دي شوية ضعف هنعمل ايه البشرية هي كده طبيعتها ضعيفة وغلبانة ومساكين الطبيعة البشرية لولا ان ربنا بيسندها ما تعرفش تقف على رجليها للأسف طبيعة ضعيفة وطبيعه متقلبه وقابله للسقوط وما تعرفش تعمل حاجه لوحديها كده المسيح قال لهم قال لهم بدوني لا تقدرون ان تعملوا شيئا طبيعتكم ضعيفه غلبانه مسكينه وداود قال في المزمور لولا ان الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن احياء اذا لجازت نفوسنا الماء وعبرت السيل ايه الحكايه طبيعه ضعيفه غلبانه داود نفسه قال في المزمور لانه يعرف جبلتنا يذكر اننا تراب نحن تطلع ايه الطبيعه البشريه دي الغلبانه دي ولا حاجه ولا حاجة صدقوني الإنسان ضعيف من كل ناحية ده ناموسة واحدة تقرصه تنيمه في السرير وحرارته ترتفع ويبقى حالته حال تفتكروش ربنا يعني عايز يورينا ضعف طبيعتنا يجيب لنا شيطان ضخم يحاربنا أو أو جولياط أبدا أقل حاجة إنسان ده طبيعته مفيش حاجة بيقول لك كالعشب أيامه لأن ريح تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد انسان يكون معاك النهارده تبص بكره ما تلاقيهوش ده من ناحيه الجسد من ناحيه النفس ممكن اقل كلمه تعكر الانسان ده في ناس كلمه تجيب لهم ضغط تجيب له سكر ما طبيعه ضعيفه غلبانه يعني الناس الغلابه بس هم دول اللي طبيعتهم ضعيفه ده بيقول على الخطيه طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها اقوياء والاقوياء دول عملوا ايه ولا حاجه طبيعه ضعيفه طبيعه ضعيفه لا سليمان نفعته وحكمته اللي كان احكم اهل الارض وسقط وتعب ولا شمشون نفعته قوته وكان اقوى اهل الارض وسقط وتعب ولا داوود نفعته مزاميره وودعته وطبته وسقط وشبع سقوط ولا آدم نفعته طبيعته العجيبة اللي خلق على صورة الله ومثاله وسقط وضاع ولا حواء نفعها جمالها وحكمتها إبراهيم أب الآباء نسمع أنه نوبة خاف وقال على سارة أخته أحسن ياخدوها منه احسن ياخدوه هو يعني ده ياخدوها منه زي بعض ده قال انها اخته علشان ممكن ياخدوها يعني حاجه صعبه فليغفر لي ابونا ابراهيم دي يعني احنا اصعب منه لكن يعني اللي حصل ولا يعقوب أب الآباء احتفظ بوداعته وطيبته ده جه وقت خدع أبوه واحتاله القصص كتيرة ولا بطرس نفعته شجاعته وجرأته وقوته ويستل السيف ويضرب ودن العبد لكن وقت الجد فكيك وينكر ويخاف ويقول يسب ويلأن ولا أعرف الرجل صحيح كل قتلاها أقوياء الإنسان ده غلبان لو ما كانتش تسنده النعمة يضيع يضيع ما يقدرش يكمل وربنا عارف ضعف طبيعتنا يعرف جبلتنا يذكر أننا تراب نحن شوية تراب لا راحوا ولا جم ربنا عارف ضعف الطبيعة البشرية ولذلك أشهد عليها السماء والأرض وقال اسمعي أيتها السموات واقشعري وابهتي جداً ومرة قال اسمعي أيتها السموات واصغي أيتها الأرض فإن الرب يتكلم ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي على الطبيعة البشرية قال مددت يدي طول النهار لشعب معاند مقاوم ايه ده ده الشعب اللي خلقته على صورتي ومثالي ولم يستطع ان يحتفظ بهذه الصوره الالهيه شعب غلبان وقال لهم قعد ينشد ربنا نشيد الكرمه ويقول اي شيء يمكن ان يعمل من اجل كرمي ولم اعمله لماذا لما انتظرت منه انه يجيب ثمر كويس اتى بثمر رديء قال لهم إن كنت سيدا فأين كرامتي وإن كنت أبا فأين هيبتي بشرية تعبانة بشريه تعبانه وضعيفه وسهله السقوط لدرجه ان الرب رثى هذه الطبيعه وقال الجميع زغ زاغوا وفسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد حاجه صعبه دي مرثاه طب وبعدين يا رب ولا حاجه انا قاعد ارمم في هذا البناء المنهار وامكيج في هذه الصوره ال- اللي ملامحها اتلخبطت وقاعد اعالج في هؤلاء المرضى نفسا وروحا وجسدا وبينفضوا عليك ليه ولا حاجه الله يجول بينهم يصنع خيرا ولكن الخيانة البشرية والضعف البشري بيجري في كل عرق من في دمائهم المشكلة الكبرى في ضعف الطبيعة البشرية ليس فقط إنها ضعيفة وإنما لأنها لا تعترف بضعفها ما هي لو ضعيفة وتعترف بضعفها ممكن تتصلح لكن تلاقي الواحد ضعيف ومقاوح غلطان ويجادل غلطان في ايه؟ جرى ايه؟ حصل ايه؟ يا ريت واحد ضعيف ويتصلح انسان ضعيف ولا يعترف بضعفه لانه لو اعترف بضعفه هيفكر ازاي يصلح الغرور اللي موجود عند الانسان شوفوا اذا عرف الانسان ضعفه يستفيد الفوائد الاتيه ما عرفش ضعفه مش يستفيد لو عرف الانسان ضعفه اول حاجه يتواضع اول حاجه ايه يتواضع ومعونه ربنا تاتي للمتواضعين خدوا واحد زي القديس الانبا انطونيوس الكبير اللي احنا بنلتمس بركه تراب رجليه يقول لك انا عارف ضعفي حتى قصاد الشياطين يقول لهم ايها الاقوياء ماذا تريدون مني انا الضعيف ده انا اضعف من اني اقاتل اصغر واحد فيكم ويصلي ربنا يقول يا رب انقذني من هؤلاء الذين يظنون اني شيء وانا شويه تراب ورماد يعني الانبا انطونيوس بيعتبر تواضع من الشياطين انهم يحاربوه يحاربوا ايه شويه تراب ورمان اطلع ايه انا اللي يحاربوني اللي يشعر بضعفه يتواضع واللي يتواضع تجد نعمة ربنا جنبه على طول تقويه وتسنده واللي ما يتوضعش ممكن يسقط بيقول قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروم يبقى أول فايدة من إن الإنسان يشعر بضعفه إنه إيه؟ يتواضع. تاني فايدة اللي يشعر بضعفه يسلك بحرص وتدقيق وخوف بيقول سيروا زمان غربتكم بخوف مين اللي يسير بخوف اللي شعر بضعفه من هو قائم فلينظر لئلا يسقط لكن تقول انا مبرر ومقدس وممجد و... وما ناقصنيش غير المواهب الروحيه و... ووريث العهد الجديد وخش في الهيصه دي اهو الشيطان عايز النوع ده بقى يقول لك ده مستوي على الجاهز دي بيضه مقشره ومستويه كده تتاكل اكل هو ال- الشاعر انه ال- اللي شاعر انه في حاله الملء ده هيحترس من ايه ده اخر تقول له تسقط يقول لك اسقط المولود من الله لا ي- لا يخطئ الشرير لا يمسه انت يعني منطبق عليك الكلام ده اهو الشيطان يقول لعبتي المم- المختاره هي هذا الصنف اللي بيفتكر ان هو لا يخطئ وان الش- الشرير لا يمسه يقول له هوريك امسك ازاي انا بقى الانسان اللي يشعر بضعفه يسلك بتدقيق بحرص مش يحترس من الخطيه الكبيره الضخمه ده يحترس من الحاجه الصغيره مش يقول لا لا لا لا لا دي خطايا المبتدئين دي ما تحتاجش الاحتراس ده يحترس من خطايا المبتدئين برضه أنه شعر بضعفه يقول لولا أن الرب كان معنا لكانت خطايا المبتدئين دي تبتلعني ونحن أحياء ده مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانه لولا نعمة ربنا كان الواحد ضاع فيسلك بحرص يسير زمان غربته بخوف تمموا خلاصكم بخوف ورعدة ده اللي الضعيف هو اللي يتمم خلاصه بخوف ورعدة لكن القوي يقول لك أنا ارتعد أنا الإنسان الشاعر بضعفه يصلي باستمرار يطلب المعونة الإلهية باستمرار يقول له اسندني فأخلص اللهم باسمك خلصني يقول له الأعزاء قاموا علي والأقوياء طلبوا نفسي الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا تأملت عن يمين وعن شمال وليس من مهرب فصرخت إليك يا رب ده ال- الإنسان ال- الشاعر بضعفه يصلي باستمرار الشاعر بضعفه يصلي باستمرار زي تلميذ شعر بضعفه بيطلب صلوات الكنيسة وهو يصلي يقول يا رب وإن شعر بقوته في درس هيصلي له ليه مش محتاج له صلاة ده فما يقعش غير فده اللي مش محتاج للصلاة ده يصلي باستمرار يطلب المعونة يشرك ربنا معه في كل عمل يقول له اشترك في العمل مع عبيدك ده احنا ضعفة واحنا قد دي في كل مشكلة حتى في الخدمة واحد يقول لك مشكلة مشكلة ايه تعال فكر ونقول الحل واحد يقول لك مشكلة يلا نركع ونصلي قبل ما نفكر نطلب مشورة صالحة من إله الإنسان اللي بيشعر بضعفه باستمرار في كل صلاة يقول لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير لما هو ربنا دعانا إلى هذا اللي عارف ضعفه بيذكر هذا الضعف امامه يضع هذا الضعف امامه زي ما بنصلي في صلوات الليل وصلوات الستار ونصف الليل في الهجعة الثالثة نقول ايه بعين متحننة يا رب انظر إلى ضعفي يقول له انظر إلى ضعفي وذلي ومسكنتي ونجني يقول له أنت تعرف يقظة أعدائي وضعف طبيعتي أنت تعرفه يا خالقي أنت تعرف يقظة أعدائي ده في صلاة الستار اللي يسموها veil prayer مش الستار الستار يقول له يا رب أنت تعرف يقظة أعدائي وضعف طبيعتي أنت تعرفه يا خالقي ده حتى القسيس لما بيجي يصلي في القداس يقول عن خطاياي وجهالات شعبك ويقول وضعفي يكون فلان وفلان وفلان والشعب وكل الشعب وايه وضعفي بيقولها كده روتين ولا شاعر بكلمة وضعفي ناس كتير يقول أنا الضعيف أنا المسكين وجوه تقول له أنت ضعيف يقول لك ضعيف طيب أنا هحاسبك على كلمة ضعيف دي خليك ضعيف يا حبيبي وما تتضايقش الإنسان اللي يعرف ضعفه يقول له لا تدخل في المحاكمة مع بع- مع عبدك لأنه لا يتزكى قدامك أي حي يقول لربنا كده إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت اللي شاعر بضعفه دايما يطلب المعونة ودايما يطلب المغفرة ويطلب الستر ويطلب القوة اللي شاعر بضعفه أيضا يطلب المشورة ما في ناس شاعرين بأنهم يفهموا قادرين وكله يشاور ليه ده يروح لأب اعترافه ويوصل له قرارات أنا قررت كذا عشان ياخد بصمة أب الاعتراف على هذه القرارات لكن اللي شعر بضعفه يقول له أعمل إيه يطلب المشورة الحسنة اللي شعر بضعفه يبعد عن أسباب الخطية واللي مش شعر بضعفه يخش وما يهموش بصدره دي نقطة نقطة تاني لأن ربنا عارف ضعفنا بيعمل معانا حاجات كويسة لأن ربنا عارف ضعفنا بيرسل لنا النعمة والمعونة والقوة ويرسل لنا روحه القدوس يرشد ويبكت ويقود ويذكرنا بكل ما قالوا لنا ويرسل لنا ملائكته حال حول خائفيه وتنجيه خلي بالكم الآية دي أعيدها تاني ملاك الرب حال حول خائفيه وإيه نجيه مين خائفيه دول دول اللي شعرين بضعفهم هو اللي شعر بقوته بيبقى خايف اللي خايفين دول هو اللي ملاك الرب حل حولهم وينجيهم يقول له انا مش قدها الخطيه دي جامده وطرحت كثيرين جرحى وكل قتلها اخويا يا رب انقذ يا رب تعين يا رب تساعد يا رب تستر يا رب تحفظ عشان كده يتغنى داوود في المزمور يقول ايه يمين الرب صنعت قوه يمين الرب رفعتني يمين الرب صنعت قوة فلن أموت بعد بل أحيا وأحدث بأعمال الرب اللي شعر بضعفه إن عمل حاجة كويسة ينسبها لربنا واللي شا- واللي شعر بقوته إن ربنا عمل حاجة ع- بواسطته ينسبها لنفسه وده فرق اللي شعر بضعفه يقول ليس لنا يا رب ليس لنا لكن لاسمك القدوس اعطي مجدا انا ضعيف وانا قد الشغلانه دي مش قدها لان ربنا شاعر بضعفنا بيحفظنا بيقوينا بيحوط حوالينا بيقول له الذين أعطيتني حفظتهم في اسمك ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلك حفظتهم لكن القوي يندر أنه يطلب الحفظ ولأن السيد المسيح كان شاعر بضعف تلاميذه ابتدى يشجعهم ويقويهم قبلها بكلها يعني لما تقروا مثلا الإصحاحات 13 و14 و15 و16 من إنجيل يوحنا كلها تقوية ليهم قل لهم أقول لكم قبل أن يكون حتى إذا كان تؤمنون ما تخافوش هيجرى ويجرى لكن ما تخافوش ولأن ربنا شاعر بضعفنا ابتدى يدينا الأسرار المقدسة اللي تدينا قوة يدينا في سر المسحة المقدسة قوة الروح القدس العاملة فينا تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهودا في الخدمة أيضا الخادم اللي يشعر بضعفه بيطلب القوة من ربنا وربنا يديله معونة المعطي كلمة للمبشرين بعظم قوة ليه؟ لأنه شاعر بضعفه إنسان شاعر بذكائه ما يحتاجش لربنا في الخدمة معاه العقل ومعاه التفكير ومعاه الخبرة ومعاه المراجع ومعاه المكتبة ومعاه العلم والمعرفة استعد بقوته اللي شاعر بضعفه يقول له يا رب أنا ما عنديش حاجة مش دروشة لا بجد يقول له افرض حتى أنا قلت كلمة مظبوطة أنا عارف الكلمة دي هيكون لها تأثير قوي في الناس ولا لأ الكلام اللي أقوله أنت تديله قوة وتديله فاعلية وتديله قابلية في النفوس وتدي استعداد للناس انهم يعملوا لانه شاعر بضعفه بيشرك ربنا معاه الخادم اللي شاعر بضعفه تلاقيه هادي وطيب لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته لان شاعر بضعفه واللي شاعر بضعفه ما يكونش قاسي على الناس ولا يوبخ ولا يدين زي ما عمل الفريسيون اللي ضبطوا المرأة اللي في ذات الفعل بكل قوة دي قال موسى إنها ترجم بالحجارة اللي شعر بضعفه يقول بنا زيها بالظبط هي وقعت وأنا واقع هو في إيه الفرق بين الاتنين اللي ما وقعش بالفعل وقع بال- بالقلب وقع بالفكر وقع بالرغبة وقع بالنية حد عارف اللي شاعر بضعفه ما يعاقبش كتير المسيح كان شاعر بضعف الناس هو ما عاقبهمش مع انه هو قوي لكن عارف ضعفهم زي مثلا عيل صغير يقع يجي واحد يوبخه يقول له يا اخي ده عيل غلبان بسيط ما تعملش عقلك من عقله اهو ربنا بيعاملنا كده برضه واحد فينا يقع ويجي الفريسيين يقولوا يا رب امسكوا يقول لهم بس ده انسان ضعيف ده غلبان هو حملكم خليكم انتوا بس ساكتين ولذلك السيد المسيح لانه شاعر بضعف الناس قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون ولأنه عارف ضعفهم ما ادهمش الوصايا القوية في الأول قال لهم عندي كلام أقوله لكم ولكنكم لا تحتملون الآن ولذلك لأن ال- الرسل شعرين بضعف الناس قالوا شجعوا صغار النفوس قوموا الأيدي المسترخية والركب المخلعة لأنهم ضعفاء اسندوا الضعفاء تفضلوا نصلي